عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة آه النهاردة هنلتقي مع موضوع في غاية الخطورة اتكلمنا المرة اللي فاتت وعن علامات الساعة الصغرى في عجالة سريعة طبعا يعني موضوع شرح 94 علامة من علامات الساعة الصغرى دي محتاجة 94 درس بدون مبالغة فاحنا بس فقط مجرد بس ألقينا رؤوس أقلام على بعض العلامات والنهاردة هنبتدي نتكلم عن علامات الساعة الكبرى نخش في الجد بقى علامات الساعة الكبرى قد إيه يا جماعة؟ احنا قلنا علامات الساعة الصغرى 94 علامة صحيحة وما زاد على ذلك فقد جمعت بعض العلامات لكنها كانت ضعيفه فلغيتها من الكتاب تماما يعني. فعلامات الساعه الكبرى عشر علامات لا يختلف عليها اثنان. يختلفش اثنين على ان علامات الساعه الكبرى عشر علامات. وردت في اكثر من حديث والاحاديث رواها مسلم الامام مسلم رحمه الله رحمه واسعه والاحاديث وردت مره بترتيب معين ووردت مره بترتيب تاني ووردت مره بترتيب ثالث وده دليل على ايه؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يعني هو ترتيبها مش مهم المهم ان هي لما تقع العلامات الساعه دي دي ورا بعض هتكر سريعه جدا والقيامه خلاص هتقوم في الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفه ابن اسيد الغفاري انه قال اطلع النبي علينا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون بتعملوا ايه بالظبط قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم الله أكبر عشر علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم العشر علامات ديت بتوضح لنا ان دولت علامات الساعه الكبرى زي ما قلت لحضراتكم مره ذكرت بترتيب مره ذكرت بترتيب ثاني بترتيب ثالث فدل على ان الترتيب مش مهم مش مهم وان كنت عملت تحقيق علم كده جميل هيعجبكم ان شاء الله في كتاب قصه النهايه ان عملته ده اجتهاد مني فإن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فلي أجر واحد بفضل الله سبحانه وتعالى عملت في ترتيب يعني حول علامات الساعة الكبرى من خلال استقراء الأحداث التي ستحدث بعد ظهور المهدي عليه السلام وبدءا من ظهور المسيح الدجال وبدأت أستطرد في ترتيب علامات الساعة الكبرى أشراط الساعة الكبرى لها سمة عجيبة جدا غير علامات الساعة الصغرى علامات الساعة الصغرى كان بداية ظهورها من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كانت أول علامة صغرى هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وآخر علامة صغرى هي النار هي الريح التي ريح اللينة أو الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم وفي الحديث الآخر الذي أيضا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله يعني كلمة الله لن تذكر في آخر الزمان أسأل الله ألا يدركنا هذا الزمان يا رب العالمين فسبحانك يا ربي أما علامات الساعة الكبرى فهي تتتابع بسرعة يبقى علامات الساعة الصغرى شوف بدءا من بعثة النبي عليه السلام وتفضل مستمرة لقرب قيام الساعة ده كل دوت التوقيت الذي تظهر فيه علامات الساعة الصغرى وقلنا علامات الساعة الصغرى في منها ما ظهر وخلاص وانتهى وفي منها ما ظهر واستمر وفي منها من لم يظهر بعد وده عدد قليل جدا جدا لا يتجاوز ست أو سبع علامات ساعة صغرى هي اللي لسه باقية من علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد أما علامات الساعة الكبرى يوم ما تظهر مباشرة اعتبر القيامة قامت، ليه؟ لأن النبي قال هي علامات الساعة الكبرى عارف حضرتك العقد أو السبحة أول ما تمسكها كده وتقطعها سيب الحبات بتاعتها تلاقي ايه؟ تنفرط ورا بعضها على الأرض، النبي شبهها بكده صلى الله عليه وسلم فقال كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح قال خروج ال- خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام يبقى إذا زي ما الخرز كده اللي محطوط في السبحة أو الخرز اللي محطوط في العقد بمجرد ما تقطع العقدة أو تقطع السبحة آه، السبحة على طول كله يتتابع ورا بعضه وينزل ورا بعضه ولذلك بمجرد ظهور أول علامة كبرى تشعر حضرتك وتشعر حضرتك ان الفتره اللي هتكون فيها الفتره دي بسيطه جدا جدا يمكن اطول فتره فيها هي فتره نزول عيسى عليه السلام آه، وقتل الدجال واهلاك ياجوج وماجوج وان سيدنا عيسى هيقعد بعدها حوالي سبع سنين دي الفتره الوحيده تقريبا الطويله في علامات الساعه الكبرى اما ما بعد ذلك تلاقي بقى مثلا آه، ال- ال- ظهور الشمس من المغرب وبعدين والدخان والدبه و- والخسوفات الثلاثه ورا بعضها وفي الاخر النار التي تحشر الناس الى ارض المحشر تشعر انها جايه ورا بعضها ورا بعضها بسرعه الفتره الوحيده اللي كبيره هي الفتره التي سيقضيها عيسى عليه السلام وهي سبع سنوات طيب انا متعايش مع اول علامه وانا بعتبرها اخطر علامه مش انا بس ده ده ده, ده يعني ده الانبياء كلهم كانوا بيعتبروا ان هذه العلامه هي اخطر علامه ظهرت على وجه الارض مش في اخر الزمان لا من لدن ادم عليه السلام والى قيام الساعه يعني من يوم ما بدات الحياه على كوكب الارض والى ان تقوم الساعه ما فيش فتنه وجدت ولا ستوجد على وجه الارض اخطر من فتنه المسيح الدجال آه، فالمسيح الدجال اكبر فتنه و- والنبي هيخبر دلوقتي هتشوفوا الاحاديث بتقول ايه حاجه خطيره جدا جدا اكبر فتنه هتتوجد على وجه الارض. طيب نسال الاول ايه السر في تسميه المسيح الدجال بهذا الاسم؟ ليه اسمه المسيح الدجال؟ ناخد اللفظ ونشقه نصين مسيح ودجال. ليه سمي بالمسيح؟ قالوا لان عينه اليمنى ممسوحه، مفيش عين خد بالك هو اعور العين اليمنى طيب آه والحاجه الثانيه اللي قالوها قالوا لانه بيمسح الارض في 40 يوم هيلف الكره الارضيه كلها في 40 يوم لكن رايي الاولاني راجح لان آه ورد حديث عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدجال ممسوح العين طيب حته بقى ان هو ده المسيح طب ويسموه ليه الدجال قال لك لان الدجال ده هو الذي يغطي الحق بالباطل وقيل ان هو هيغطي على الناس كفره من كثره الكذب والتمويه والتلبيس اللي هيعمله مع الناس فعشان كده سموه دجال يبقى مسيح لان عينه ممسوحه ودجال لانه يغطي الحق بالباطل ويموه على الناس ويكذب على الناس ويلبس عليهم الحقائق طيب طب سيدنا عيسى عليه السلام سمي المسيح ليه؟ قال لك لأنه كان يمسح المرضى فيبرؤون بإذن الله سبحانه وتعالى فرق شديد جدا بين مسيح الضلالة وبين مسيح الهدى بين المسيح الدجال اللي سمي مسيحا لأنه عينه ممسوحة وبين مسيح الهدى اللي يحط إيده على العين المريضة ويحط إيده على الجسم المريض فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف بقى صفات المسيح الدجال أكيد دي صفات معينة أكيد له وصف معين شكل معين هوصف لكم وصف ما شاء الله حاجة إيه حاجة يعني حاجة تيأس بالحياة يعني واخد بال حضرتك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الدجال رجل من بني ادم على فكره عشان برضه ممكن آه، بتنسج الاساطير حول المسيح الدجال ان هو حاجه كده من عالم الجن والشياطين وان هو مش عارف بيتشكل مش عارف كل الكلام ده كلام لي ليس عليه اي دليل من الكتاب ولا من السنه الدجال انسان من بني ادم والا ففي خبر تميم الداري في الحديث الذي رواه مسلم لما تميم الداري ده كان راجل نصراني وكان في رحله من الرحلات وبعدين آه، آه، السفينه بتاعتهم اتكسرت وصلوا لحد شاطئ فلقوا دابه كده عامله زي الغوريلا شعرها كثيف جدا جدا واسمها الجساسه فقالت لهم تعالوا شوفوا ده صاحبكم مستنيكم مين صاحبنا تعالوا هوريه لكم فدخلوا فلقوا انسان ضخم جدا ومتسلسل جوه غار بسلاسل عظيمه جدا جدا فقال انا المسيح الدجال وعرفهم بنفسه وقال لهم ان هو محبوس هنا في المكان دوت الى ان ياذن الله عز وجل له بالخروج هيخرج من ايه هيخرج المسيح الدجال من غضبه يغضبها يعني ربنا هيقدر له حاجه معينه تغضبه غضبه شديده جدا هيكسر الحديد والاغلال ويخرج من الغار ويسيح في الارض أربعين يوم يغطي الكره الارضيه كلها فلا يبقى مكان الا دخله المسيح الدجال الا مكه والمدينه طيب تعال نشوف وصفه الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس يعني بين الناس أم ذكر الدجال فقال إن الله تعالى ليس بأعور شوف شوف فقه النبي صلى الله عليه وسلم وذكاء النبي عشان لما يتقال لأن المسيح الدجال بيدعي إن هو إله من دون الله سبحانه وتعالى فالنبي عليه السلام بيوضح لهم بيقول لهم يعني إذا كان في حد يعتقد إن ده ممكن يكون إله ففي البداية عايز أقول لكم إن الله تعالى ليس بأعور سبحانه وتعالى ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية يبقى في عين ممسوحة وعين معورة شوية يعني واخد بال حضرتك يعني ما شاء الله حاجة فانتاستيك خالص وفي الحديث ال- وده الحديث رواه البخاري ومسلم في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر طبعا لا تعارض يعني ممكن يكون أعور في عين وممسوح في عين تانية ومش هتفرق معانا دي ممسوحة ودي عورة ولا دي ممسوحة دي عورة مش هتفرق معانا هو في النهاية شكله آه، يعني حاجة آه، جميل قوي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم الدجال اعور العين اليسرى جفال الشعر يعني كثيف الشعر آه، واخد بال حضرتك شعره كثيف جدا جدا وفي حديث رواه البخاري ومسلم ودي اعجب حاجه للدجال واعجب وصف للدجال تخيل حضرتك عين ممسوحه وعين عوره وشعره كثيف جدا آه، وفوق ده كله بين عينيه في المكان ده مكتوب كافر خبر ابيض يعني مش فيش مفيش دليل اكتر من كده خد بالك بقى حاجه غريبه قوي وده من اعجب الاشياء التي تذكر عن الدجال ولكن هنكمل موضوع الدجال بعد فاصل قصير صلى على حبيبك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل موضوع الدجال موضوع شيق جدا جدا ومهم جدا ان احنا نعرف ونتعرف على اكبر فتنة وجدت على وجه الارض علشان حتى لا يفتن المؤمنون احنا مش لازم نقول ان الدجال هيظهر في عصرنا احنا نتمنى ان احنا ان شاء الله ما نشوفش الدجال و- وان اتواجدنا في عصره ففي عصره طبعا المسيح عليه السلام نعيش اجمل حياة معاه لكن عايز اقول حاجة ان لابد حتى لو مش هيظهر في عصرنا ان احنا نقول وننذر الناس ونعلمهم علشان الاجيال كلها تتعلم وتاخد حذرها من فتنه الدجال قلنا ان مكتوب بين عينيه والحديث رواه البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه مكتوب بين عينيه كافر واستهجاها النبي عليه السلام آه، بكلمه كفر كفاراء واخد بالك سبحان الله طيب في ناس اميه ما بتعرفش ولكنها مؤمنه جدا ما شاء الله قال لك شوف بقى الاعجاز هنا وشوف الكرامه العظيمه التي يكرم الله عز وجل بها عباده المؤمنين قال لك كما في روايه مسلم يقراه كل مؤمن كاتب وغير كاتب الله اكبر يعني مكتوب بين عينين المسيح الدجال كلمه كافر خد بالك المؤمن اللي قلبه مليان ايمان سواء كان امي سواء كان اميا وسواء كان آه، آه، ما شاء الله متعلما الاثنين هيستطيعوا ان يقراوا كلمه كافر بين عيني الدجال طب واللي قلبه مش مليان ايمان اللي قلبه مليان نفاق واللي قلبه مليان كفر تخيلوا يبقى واقف قدام الدجال ومش شايف كلمة كافر اللي موجودة بين عينيه ودي كرامة من ربنا سبحانه وتعالى لأهل الإيمان يا رب اكرمنا بالإيمان اتحصنوا بالإيمان يا مسلمين الإيمان هو اللي هينفعنا في الدنيا وفي الآخرة اللهم بارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللي علمنا كل خير صلى الله عليه وسلم النبي بقى بيعرفنا ان شفت الوصف بتاع ده يقول لك خد بالك الدجال ده بقى اكبر فتنه اتوجدت على وجه الارض ايه الدليل حديث عجيب جدا رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق ادم الى قيام الساعه انا بذكر لكم الاحاديث ليه عشان اللي عايز يرجع ويقرا ويتعلم ويبحث ما بين خلق ادم الى قيام الساعه خلق اكبر من الدجال وفي روايه امر اكبر من الدجال تيجوا نشوف صور من فتنه الدجال طبعا موضوع المسيح الدجال مش هينفع في حلقه واحده الحلقه صغيره ممكن ناخده على حلقه على حلقتين ثلاثه ان شاء الله عشان نخلص موضوع الدجال طيب تيجوا نشوف صور من فتنة الدجال عشان تعرف قد ايه انها فتنة كبيرة جدا فوق ما تتصور تعال نشوف صور من فتنة الدجال رقم واحد هي مش عايز اقول دي من فتنته لكن عايز اقول دي من يعني من البلاء اللي هو سيأتي به ان هو سيدعي الاول انه نبي ثم بعد ذلك يدعي انه الله انه اله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى مع انه انسان بني ادم بس لا تتعجب ده في السبعينات احد مشايخنا ربنا يحفظهم او في اوائل الثمانينات يا ربي على ما اذكر احد مشايخنا كان بيقول كان هو مسجون وبعدين خارج من السجن كده مترحل فلقى واحد عاملين حواليهم حراسه شديده جدا ووراه ناس كتيره جدا م- متكلبشين في الكلبشات فبيقول له بيقول امين الشرطه مين دوت قال له ده واحد مخبول في دماغه بيقول انا ربنا قال له والله ده بيقول انا ربنا قال له اه والله قال له طب مين اللي وراه ده قال له ده الرسول اللي ارسله قال له طب والشله اللي وراه قال له دول اللي امنوا بيهم واخد بالك؟ فيعني ايه فلا تتعجب اه لكل ساقطه لاقطه الله هو مش ظاهر عباد الشيطان هو مش ظاهر الان في الوقت اللي انا بتكلم فيه الان مش ظاهر على النت مواقع مكتوب عليها الحاد دوت كوم وشباب بيفتخر بيقول لك انا ملحد وافتخر ربنا يا رب يهدي الشباب المسلمين يا رب العالمين ملحد وافتخر طب ده الملحد ده ما يفتخرش بأي يفتخر بإيه؟ يفتخر انه هو كافر انه ما يعترفش بوجود ربنا سبحانه وتعالى يا رب يا رب اهدي كل الشباب وبنات المسلمين يا رب العالمين واهدينا جميعا يا رب وثبتنا على الايمان والهدى. تعال نشوف صور من من فتنه المسيح الدجال. طبعا هو بيدعي ان هو اله وربنا سبحانه وتعالى عشان الفتنه دي تكبر وعلشان يمحص الصف ما بين المنافق او الكافر وما بين المؤمن ان المؤمنين هم اللي ربنا ينجيهم من الدجال والمنافقين والكفار يمشوا وراه بقى ويتبعوه لحد ما ايه يهلكوا معاه سبحان الله فربنا هيعطيه من القدرات والامكانيات اللي تقلع اللي قدامه انه فعلا هو اله من دون الله خد بالك مش معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كده عشان فتنه عباد المؤمنين ما انا قلت لحضرتك ربنا جعل بين عينيه كلمه كلمه كافر يقراها كل مؤمن كاتب وغير كاتب مين اللي ادانهم الامكانيه دي الله يعني الله اعطى الدجال الفتن دي كلها عشان هو بيدعي ان هو اله من دون الله وفي نفس الوقت بيعصم عباده المؤمنين بيقول لهم خدوا بالكم هخليكم تقراوا بين عينيه ان هو كافر سبحانك يا رب شوف بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى أول فتنة للدجال يا حبايبي جنته وناره بيقول أنا جاي وأنا إله ومعايا جنة ونار أو معايا نهر من ماء ونهر من من نار خد بالك بقى فجنته نار وناره جنة يعني لو هو جاب لك نا- نار كده اعرف ان دي جنة ولو جاب لك جنة اعرف ان دي نار ولو جاب لك نهر ماء اعرف ان ده نار ولو جاب لك نهر نار اعرف ان ده ماء النبي بيحذرنا من الفتنه ديت وبيورينا ان ازاي ننجو سبحانك يا رب النبي عليه الصلاه والسلام قال ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه صلى الله عليه وسلم قال لك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح وان من فتنته اي من فتنه الدجال ان معه جنه ونارا فناره جنه وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرا فواتح الكهف الله هجمع لك الروايات دلوقتي واقول لك بقى ازاي تنجو في ال- في الجم- في الجمله يعني طيب الروايه الثانيه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا فأما الذي يراه الناس ماء فنار فنار تحرق خد بالك فأما الذي يراه الناس ماء فإيه فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب زلال فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا وفي رواية فليغمض عينيه وليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب الله يبقى نجمع الروايات دي كلها كيف ننجو من الفتنه الاولى اللي هي ان هو جايب جنه وجايب نار او نا- او نهر من ماء او نهر من نار ننجو بايه اربع حاجات حبايب قلبي اول حاجه استغث بالله استعن بالله شوف دي ده اول حاجه رقم اتنين اقرا عليه فواتح الكهف اول عشر ايات احفظوها من اول سوره الكهف دي نجاه من المسيح الدجال رقم ثلاثة تغمض عينيك رقم أربعة ارمي نفسك في نار الدجال تجدها جنة عند الكريم الرحمن سبحانه وتعالى ادي اول فتنة من مسيح الدجال الفتنة الثانية سرعة انتقاله بين البلدان بيقدر يتحرك مثلا من استراليا لباريس في دقيقتين واخد بالك انا مش بقول دقيقتين بالظبط يعني انا بتكلم على السرعه يعني ممكن يجي لك من امريكا يعني انت عايز تقول ايه هو ظهر فين الدجال يا جماعه يقول لك مثلا ظهر مثلا في نيجيريا تقول طب راح استخبى مثلا مثلا يعني مثلا ايه في في الكويت تبص لي عندك خلال ربع دقيقه خد بالك فسرعه حركته ما تخليك متمخول ما انتش عارفه تستخبى منه فين سأل الصحابة كما في الحديث الذي رواه مسلم سألوا الصحابة سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض سرعته عاملة ازاي في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح شفت سرعة الريح سرعة الريح اللي بتعمل إعصارات وبتدمر وبتحطم وبتعمل شوف شوف سرعة الريح عاملة ازاي هو أسرع من الريح سبحانك يا رب ولذلك هيدخل كل مكان على وجه الكرة الأرضية في أربعين يوم ما عدا مكة والمدينة الفتنة الثالثة استجابة السماء والأرض لأمره من فتنته أن يؤمر السماء شوف بيقول لك أنا إله يؤمر السماء فتمطر فتنة من عند المولى عز وجل ربنا بيديله الامكانيه دي يؤمر الارض تنبت ارض خرابه يؤمرها تم قدام الناس كده ايه رايكم خليها تنبت يقول له اه يقوم قايم امر الارض تم تنبت الارض يؤمر ال ال ال ال الماشيه تمشي وراه وتتبعه يؤمر الارض الخرابه انها تطلع الكنوز والذهب والمجوهرات اللي فيها تطلع الكنوز وتمشي وراه كجماعات النحل سبحانك يا رب فاذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اللي هي الماشية أطول ما كانت ذرا وأسبغه دروعا دروعها مليانة ما شاء الله لبن وجسمها مليان لحم قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا ما يؤمنوش به فيص فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم يصبحوا فقراء ويمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل أي كذكور أو جماعات النحل والحديث رواه مسلم طيب رقم أربعة من الفتنة الدجال أنه يستعين بالشياطين في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح ان الدجال هيجي راح واحد كده اعرابي بسيط جدا يقول له ايه رايك لو احييت لك امك وابوك اللي ماتوا تؤمن بيه قال له اجل فيمثل له شيطانان في صوره ابيه وامه يقولوا له يا بني اتبعه فإنه ربك سبحانك رب شوف يستعين بالشياطين ويخلوهم ايه يتمثلوا في صوره الاموات عشان يقول لقرايبهم ادينا حيت اه الاب والام هم واخواتكم وحبايبكم ايه رايكم انا اله ولا مش اله فيقولوا له يا بني اتبعه فانه ربك اخر حاجه اخر فتنه ليه انه يقتل شابا ثم يحييه كما في الحديث الذي رواه مسلم انه ياتي وهو محرم عليهم ان يدخل محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه فينتهي الى بعض السباخ التي تلي المدينه، مكان كده قريب من المدينه، فيخرج اليه يومئذ رجل هو من خير الناس، فاول ما يخرج اليه يقول له اشهد انك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الدجال للناس اللي حواليه بقى: ارايتم ان قتلت هذا ثم احييته، اتشكون في امري؟ قالوا لا، فقتله ثم أحياه مرة أخرى قال له قم فقام فلما قام الشاب قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الدجال الذي حذرنا النبي منه فيريد أن يقتله مرة أخرى فتنقلب رقبة الشاب إلى ترقوة من النحاس فيحاول أن يقتله فلا يقتل ثم يقول الشاب للناس أبشروا فإنه لن يسلط على أحد بعدي في هذا اليوم أو بعد اليوم يعني دي بعض فتن الدجال هنكمل الموضوع إن شاء الله الحلقة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته